بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين
أقرب نعمة المسيح جزء من سفر أعمال الرسل في الإصحاح 15 من عدد 22 حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابة يهوذا الملقب بسابة وسيلة رجلين متقدمين في الإخوة وكتبوا بأيديهم هكذا الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكيليكية إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعكو أزعكوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين وأن نرسلهما إليكم مع حبيبنا برنابا وحبيبينا برنابا وبولس رجلين قد بذل أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون كونوا معافين نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين في البداية بحب نعزي أنفسنا كمصريين في شهدائنا الذين يقدمون حياتهم من أجل الوطن نعزي مصر كلها في الشهيد الجليل المستشار هشام بركات النائب العام والذي كان بالحقيقة صوت مصر كما عبر عن ذلك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نعزي أسرته الفاضلة ونعزي كل أحبائه ونعزي كل مصر نعزي أيضا أنفسنا في شهداء القوات المسلحة أبطال مصر وشهداء الشرطة الوطنية أبطال مصر وندعو لهم كما ندعو للمصابين بالشفاء وبالصحة وأدعوكم يا إخوتي الأحباء أن نصلي جميعا بالصلاة الدائمة من أجل هؤلاء الذين يتسببون في كل هذه الآلام ولا يدركون عظمة مصر وتاريخها المجيد وشعبها الأصيل وكيف أن هامة مصر لمن يقرأ في التاريخ مرفوعة على الدوام بفضل إيمانها وصبرها ورجائها في المعونة الإلهية وفي يد الله التي تحرس بلادنا وهذه الأرض الطيبة كل التعازي باسم كل الكنيسة من أجل كل أحبائنا هؤلاء برحب أيضا بأحباء من كنائسنا في ساوث كاليفورنيا ونيوجيرسي وتكساس مع بعض الآباء كهنة هذه الكنائس أهلا بكم في الأسابيع الماضية تحدثنا عن شخصيات في الكتاب المقدس ليس لها المساحة الواسعة ولا الشهرة الكبيرة داخل الإنجيل أو داخل أسفار الكتاب المقدس اخترنا بعض الأسماء من العهد القديم مثل مردخاي ومثل يونسان واخترنا في العهد الجديد برنابا الأسبوع الماضي ونختار في هذه الليلة سيلة سيلة التلميذ الأمين الذي يمكن نسميه الرفيق الأمين سيلة اسمه ما جاش كتير في الأسفار و سيلة بتتنطق أحيان سلوانس وهي نفس النطق العبري بتاع شاول فسيلة باللغة اللاتينية وسلوانس سيلة باللغة اليونانية وسلوانس باللغة اللاتينية وشاول باللغة العبرية الحقيقة لو حطيناه جنب بولس هنلاقي بولس نجم كبير خالص ونلاقي سيلة يكاد يكون ملوش ذكر ولكن سيلة يمثل الإنسان الرفيق الأمين المخلص وإخلاصه ظهر في مواقف كثيرة منها الموقف اللي أنا قريته دلوقتي واسمه بقى زي اسم بولس الرسول معادل له رغم ان بولس الرسول كتب رسائل وزار بلاد وكرز وراح هنا وهناك سيلة ما عملش الحاجات دي كلها ولكن له نفس الكرامة نفس الكرامة سيلة ينطبق عليه ما نقوله في الأمثال العربية الرفيق قبل الطريق وبينطبق عليه المثل الثاني الصديق عند الضيق والمثلين دول مس- آه، أمثلة عربية وإن كان لها مقابل في اللغات الأجنبية لكن هي أمثلة محددة جدا الرفيق قبل الطريق زي ما أحيانا يقولوا الجار قبل الدار والصديق عند الضيق يعني الصديق ما يبانش انه صديق غير في وقت الضيق الحقيقة اختار بعض المواقف او المشاهد اللي ظهر فيها هذا القديس سيرة وتبين عظمة هذا الانسان رغم ان سيرته في الكتاب المقدس محدودة جدا بكلمات قليلة للغاية اول شيء بنلاقيه في سيلة أنه هو الرفيق المتقدم عنده حماس للعمل للشغل في بداية الكنيسة المسيحية انعقد مجمع بنسميه مجمع أورشليم وده كان أول مجمع في تاريخ الكنيسة وبنسميه مجمع الآباء الرسل وكانت المشكلة اللي موجودة بيسموها في التاريخ مشكلة التهود يعني الإنسان الوثني عندما يريد أن يصير مسيحيا يبقى مسيحي على طول ولا الأول لازم يتهود لازم يبقى يهودي ويمارس الممارسات اليهودية فكانت مشكلة الرسل بروح المحبة اجتمعوا وناقشوها وكان في وجهتين نظر وجهة بيتزعمها القديس بطرس الرسول وأخرى يتزعمها بولس الرسول وابتدوا يتناقشوا بروح المحبة ووصلوا في الآخر قالوا كده قد رأى الروح القدس ونحن ألا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة تمتنع عما ذبح للأوثان للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم ما تفعلون ده كان زي قرار المجمع طب القرار ده زمان طبعا ما كانش فيه وسائل اتصال ولا تلفزيون ولا نت ولا الحاجات دي فلازم ناس يروحوا ينقلوا القرار ده لكل الكنائس المسيحية فابتدى يختاروا بعض الرسل بعض التلاميذ عشان يروحوا يبلغوا بهذا القرار فمن ضمن اللي اختاروهم سيلة يقول كده يرسلوهم إلى أنطاكيا مع بولس مع برنابة ومعاهم كمان يهوذا الملقب برسابة واحد له اسمين يعني وسيلة سيلة يذكر هنا أنه يحمل قرار مجمع الرسل إلى كنائس أنطاكيا وسوريا وكيليكية بس تبان بقى أو يبان معدن هذا القديس أول شيء نلمح فيه كرفيق متقدم أو كتلميذ متقدم مستعد للعمل ها أنا ذا يا رب ارسلني أنه كان متقدما في الخدمة الروحية واحد بيشتغل بقلبه بروحه مش بيأدي واجب في واحد يعمل عمل يؤديه عشان ما حدش يلومه وفي واحد يعمل العمل بقمة النشاط بقمة الحماس الداخلي أو بقمة الالتهاب الداخلي أو ما نسميه أحيانا الإخلاص القلبي ما عندوش هذه الضعفات الرتابة الكسل الجمود لو ما حد سأل هو يبطل لا بيتحرك من جواه روح الله يحركه في خدمة روحية حقيقية فكانت الصورة دي صورة حلوة له أنه متقدم في الخدمة الروحية أيضا مشهد آخر هو متقدم في الشهادة المسيحية يعني إيه؟ يعني هو إنسان شاهد صحيح عن المسيح كلمة صحيح هنا مش معناها كويس معناها أنه عنده صحة روحية هو صحيح روحيا ما عندوش أمراض نفسية ما عندوش كده آه، نوع من ال- كأنه بشخصيتين قدام الناس بوش وورا الناس بوش تاني ما عندوش ده هو علاقته بالسيد المسيح وسلوكه وشهادته والدليل على كده انه كان مشهود له من كل اللي حواليه اسمع كده رجلين اللي هو برسابة وسيلة قد بذل أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح واحد مشهود لهم الكنيسة ودي علامة من علامات الطريق فهو شاهد في شهادته المسيحية صورة يتمثل بمسيحه وهو يقدمه في خدمته مشهد ثالث للقديس سيلة أنه كان له تقدم في المكانة الاجتماعية طبعا هو مواطن روماني زي بولس الرسول بالظبط وكانت الإمبراطورية الرومانية تمنح هذه المواطنة وتحافظ عليها له عائلة من مكانة سامية له له ثقل فكان له هذه الوجاهة الاجتماعية أو المكانة الاجتماعية يمكن في إصحاح 16 في عدد 36 يقول فأخبر حافظ ال... حافظ السجن لما اتسجن ويا بولس الرسول وازاي انه كان رفيق له في الصلاة داخل السجن زي ما هذكر بعد شوية خلاصة في النقطة دي أن سيلة كان إنسانا يعيش وصية المسيح الوصية اللي بتقول إن كان من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما اللي عايز يبقى عظيم يبقى خادم واللي عايز يبقى أول يبقى في الآخر الكتاب بيعلمنا كده ومن هذه الصورة كان بارزا ومتقدما بين الإخوة لدرجة يختاروه ويستأمنوه على إنه ينقل قرار المجد طبعا مش هينقل قراره وما يتكلمش ده هينقل ويشرح ويفسر ويحط أسباب للأماكن اللي هو رايحها والكنائس اللي رايحها ده المشهد الأول النسيلة الرفيق المتقدم مستعد المشهد الثاني أن سيلة كان رفيقا معلما مش مسدود على بولس وما بيتكلمش لا كان شاطر راحوا لغاية أنطاكيا اللي هو يهوذا وسيلة وصلوا لغاية هناك وابتدوا يقدموا قرارات المجمع بالوعظ وبالتعليم وبالشرح وبالتفسير و كان مقتدرا في هذا الوعظ يعني متكلما وطبعا لما واحد يتبعت في مهمة زي كده لازم يكون عنده قدر من اللباقة ومن الفصاحة والبلاغة وهو بيقدم القرارات دهيت لازم يجعل ما يقدمه في روح التشجيع ما هو في واحد يجي يتكلم تلاقي كلامه محبط وفي واحد يتكلم تلاقي كلامه مشجع ودي دايما لغة الإنجيل لما تقروا ويايا مثلا في في سفر الرؤيا وهو يخاطب ملائكة الكنائس يقول له في الأول أنا عارف تعبك وصبرك وجهادك تشجيع ولكن عندي عليك ويبتدي يذكر الضعف كده في كلمات قليلة سيلة كان يمثل الإنسان الذي كلامه ممتلئ بالتشجيع مش التشجيع الفاضي اللي ملوش معنى تشجيع من القلب تشجيع من القلب زي بالظبط لو في التربية أحيان الطفل ولا التلميذ في المدرسة هيجيب نمرة مش كويسة فممكن الأب والأم وهو بيعاتبه بيعاتبه بكلمات قاسية هي صح النمرة وحشة لكن في أب وأم شطار يقولوا صح النمرة دي مش حلوة أو الدرجة دي مش كويسة لكن إحنا واثقين فيك إنك ممكن تجيب أحسن أنت فاكر الامتحانات اللي قبل كده جبت فيها إيه والسنين اللي قبل كده جبت فيها إيه يوم يغرسوا في الطفل بالتشجيع محبة للانطلاق تشجيع حقيقي سيلة كان رجلا يجمع في حياته ثلاث جوانب في التعليم أول حاجة كانت حياته وسلوكياته فيها تدقيق واحد ملتزم بالوصية لكن كمان عظاته أو دراسته كان فيها نوع من نوع من العمق يضاف لكده أن أسلوبه في الشرح كان أسلوبا مشجعا ودي صورة بيقدم لنا صورة رائعة للخادم الناجح والكاهن الناجح انه يكون بالصورة دهية بيقدم حياته نموذج سلوكياته كلماته ولكن ايضا اسلوبه اسلوب التشجيع الدائم وده عمل مهم جدا حتى في التعليم الروحي وفي الخدمة الروحية طيب ده مشهد تاني مشهد ثالث عن سيلة هذا الرفيق الأمين نسميه الرفيق المتألم حياته ما كانتش ماشية كده يعني في سلام ده كان أيضا يعاني من الألم زي ما حكيت لكم المرة اللي فاتت ان بولس وبرنابا برنابا عايز ياخد وياه ماري مرقص في الكرازة بولس شاف ان برنابا ان ماري مرقص يمكن يكون الرحلة طويلة عليه فقال لأ فاتقسموا مجموعتين برنابا خد ماري مرقص وبولس خد سيلة وابتدى يطلع في رحلته التبشيرية الثانية وابتدى يزور بلاد كتيرة واتعرض لألم شديد وفي فيلبي وفيلبي دي أول بلد في أوروبا تعرف الإيمان بالمسيح اللي فيها ليديا بائعة الأرجوان وفيها العرافة المرأة العرافة اللي آمنت بالمسيح وفيها أيضا السجن اللي اتحطوا فيه في فيلبي اتحطوا في فيليبي في السجن وزي ما بيحكي لنا سفر الاعمال وحولوا السجن الى كنيسه بولس وسيله وصارت الصلوات والتسابيح تصعد من داخل زنزانات السجن وطبعا آه، السجون في ذلك الزمان ما كانتش أماكن آه، مريحة السجن بصفة عامة مش مكان مريح تعرض لألم وتعرضهم لهذه الألمات كان مثبتهم مثبتهم في إيمانهم وحولوا السجن زي ما قلت لكنيسة وحدثت المعجزة بصلواتهم انفتحت أبواب السجن وكانت النتيجة في القصة الجميلة دهيت تقراها في آه، سفر الأعمال إصحاح 16 تقرا كيف آمن حافظ السجن أو حارس السجن آمن هو وأهل بيته بولس وفي وسيلة ما هربوش من السجن وده اللي احنا بنحبه انه يكون موجود في حياتنا العبادة ممتزجة بالسلوك المسيحية مش جوه الكنيسة بس لا المسيحية دي حياة العبادة مش جوه الكنيسة بس ده العبادة دي يعبر عنها بالسلوك بسلوكك شكله ايه وبحسب السلوك يكون التأثير كبير بس العبادة زي ما كان بولس وسيلة في السجن امتزجت بالسلوك وبالأمانة ما سمعناش إن سيلة بقى متردد أو خايف أو يعني بيشك أو مثلا ساب بولس الرسول ما سمعناش كده كان رفيق متألم يحمل معه الألم المشهد الرابع والأخير إن سيلة كان يمثل الرفيق الإيجابي ما في اتنين يمشوا ويا بعض خلاص لكن كل واحد له فكره لكن سيلة مع بولس الرسول العظيم كان في نوع من الإيجابية في هذا السلوك نسمع أن سفر الأعمال يشهد لسيلة ونسمع أن سيلة خدم ويا بولس الرسول ويا تيميساوس في كنيسة كورنثوس ونسمع أن سيلة خدم ويا بطرس الرسول لما راح معاه لما آه، خدم وياه في كراسته وبيقولوا ربما هو اللي حمل الرسالة بتاعة بول- بطرس الرسول الخلاصة انه كان متفاعل وتفاعله ده خليه خلاه خادم ناجح ويا بولس الرسول ويا تيميساوس ويا بطرس الرسول وطبعا ربما ويا اخرين تانيين بس مش مذكورين في الكتاب تاخد بالك بولس الرسول كان لاهوتي مقتدر بطرس الرسول كان صياد سمك ده من قمة السلم التعليمي وده من آخر السلم التعليمي طب وسيلة سيلة نجح ويا ده ويا ده ليه؟ لأن خدمته كانت للمسيح أولا وأخيرا أخدم ويا بولس أيوة أخدم ويا بطرس أخدم ويا تيميساوس ربما يكون كان أصغر منه سنا لكن النتيجة إنه شخص متعاون في واحد ما يعرفش يخدم غير لوحده ولو جبت له حد وياه تحصل زمزقة الخدمة تكبر وهو لوحده والخدمة يحصل فيها تقصير وهو لوحده وفي واحد يخدم لأن الهدف بتاعه هو شخص المسيح عشان كده بيخدم ويا واحد تاني واحد تالت كل واحد بأسلوبه فبنقول عليه أن سيلة كان رفيق في الخدمة ولكن رفيق إيجابي متعاون متعاون ما يهمش مين الأول ومين التاني ما يهمش ده عمل إيه وده عمل إيه ما يهمش ان بولس الرسول كتب كل هذه الاسفار او هذه الرسائل ما يهمش ان بطرس الرسول كانت خدمته في مكان غير بولس الرسول كبير او صغير كل دي حاجات جانبيه المهم انه كان انسانا متعاونا وده السبب ان السيد المسيح طلب ان تلاميذه لما يخدموا يروحوا اتنين اتنين عشان الإنسان دايما يتعلم إزاي يتعاون إزاي يخدم إزاي يشترك والاتنين يسندوا بعض شيء طبيعي ودايما يقولوا مثل كده جميل يقولوا أصابع البيانو فيها أبيض وأسود ما نقدرش نشيل الأصابع السوداء ونكتفي بالبيض أو نخلي السوداء ونشيل البيض ما ينفعش برغم الابيض عكس الاسود تماما لكن نغمهم ويا بعض يطلع النغم اللي فيه هارموني وفيه آه، متعة للأذن اللي بتسمع هذه الموسيقى سيلة نموذج جميل للتبعية الأمينة الرفيق الأمين هو بيخدم المسيح ويمين مش ده المهم في الآخر ولا في الأول مش ده المهم المهم أنه يخدم لمجد الله أولا وأخيرا هو رفيق متقدم في خدمته الروحية وفي شهادته للمسيح وفي مكانته الاجتماعية وهو أيضا رفيق معلم علمه بيجتهد وهو أيضا متألم ودي طبيعة الحياة ويا المسيح واخيرا هو الرفيق الايجابي والمتعاون النماذج دهيت بقصد بيها ان مش شرط الواحد يبقى اسمه مشهور ولا معروف مش شرط المهم انه يكون معروف عند المسيح المهم ان اسمك يكون مكتوب عند المسيح مش مكتوب عند الناس المهم ان اسمك يشهد له المسيح دورك ايه وعملك ايه في الحياة ممكن يكون عمل صغير جدا ولكن له تأثير عظيم للغاية شفنا كده ويا يونسان وداود شفنا كده ويا مردخاي وأستير الملكة شفنا كده ويا برنابة و- ويا جماعة التلاميذ ويا بولس الرسول والنهاردة بنشوف ويا سيلة الرسول في خدمته وفي أمانته وفي مشاركته بهذه الصورة الناجحة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد من الليل ويا سبت ريك يا يوم ماتي كالتاني يا نسخن يا نامن تنوشي بورن بورن مجيوبن اسموني مؤمك يا روماري بك ناينم تكيريني اوين صبتم بك ناو قدمون ونايمان اكتشيب خارج المجلس ومن دمن سيسات اكتمت كله انت يا كوبين وغنى انت مطروس على بك اليسود بنت قبيل كتوبية انت سولو من بيبت معبر حليت البيت طبيل يا ابو سولو تشتت في عليه ممكن يتقاول يقف مليون التايوت العشيرس غابا غابا تاوادو لمن يودن هيبس قوبس ميكي ديما نبنودن تيسير تقرو إذن ورسونوس عميش ربهم عن سيو إنيريني كنت سيو إنو قاجي تيرو صابي سيد النور شالو كيكوني طول لك سوتري كنت رمي نوري ناني ملك نوري قطابت ميشتن مايكي إليسون كي إليسون
ليترأف الله علينا وباركنا وزرب علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشهر الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريا والأربعة وعشرين قسيس وأربعة أئمة غير متجسدين والشروبيم والسيرافيم وكل الطامات السمية وكل الذين عبدوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة هذا الصوم وبركة أبائنا الرسل وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا بركتهم المقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا آمين بخريستوس بالنور أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض آتينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير من مسح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين كان معانا النهاردة خورس الشمامسة من كنيسة العذراء مريم بن ملاحة حدائق القبة تحت رعاية نيافة أنبا ماركس الأسقف العام والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم امضوا في سلام سلام الرب يكون ومع معكم.
روحك أيضا